بسم الله الرحمن الرحيم توضيح وتصحيح فأنا الحقيقة كنت خطبت خطبة جماعة خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله بعنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر ونقلت آه، قصة في هذه الخطبة كنت قد نقلتها عن عالمين جليلين هما الشيخ أحمد القطان الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظهم الله قصة باطلة قصة باطلة تبرأ منها الشيخ الخبر بيحكي قصة آه، بعض العلماء الروس اللي كانوا بيحفروا تحت الأرض علشان يسمعوا صوت صهير البركان عايزين يسمعوا صوت البركان الصوت البركاني اللي موجود في آه، قعر الأرض لما حفروا هم بيقولوا طبعا هذا الكلام طلع بعد ذلك- بعد ذلك يعني من باب الافتراء والكذب من باب الافتراء والكذب فبيقولوا حفروا وضع أجهزة معينة لا تكون في مجال سمع الإنسان فنقلت بعض الذبذبات فحطوا الذبذبات ديت على أجهزة تانية فلما سمعوها وجدوا إن هي أصوات صراخ وبكاء شديد جدا وقالوا إن هذا آه، من باب آه، الأصوات المعذبين في قبورهم قصة واهية آه، طبعا زي ما قلت لكم يعني بعد ما سمعت هذه القصه من هذين العالمين الجليلين الشيخ احمد القطان والشيخ عبد المجيد زنداني بعد الحقيقه بعد ما قلت هذه الخطبه انا جلست آه، مع نفسي فوجدت ان هذا الخبر يصطدم مع نصوص السنه آه، نصوص السنه يا جماعه تثبت انه لن يسمع صوت عذاب القبر الا النبي محمد الا النبي محمد ثم ان انا بعد ذلك تاكدت ان هذه الاصوات اللي هم مسجلينها اصوات المعذبين هي اصوات وهميه وان القصه اصلا لا اصل لها لا اصل لها لا اصل لها وإليكم الإعلان الآتي من رجل له ضمير حي وأمانة علمية وجرأة على قول ومن ثم فأنا أعلنها بكل صراحة ووالله لا أجد في نفسي أي غضاضة ولا حرج في أن أقول أنني أخطأت في ذكر أنني أخطأت في ذكر هذه القصة وإن القصة دي غير صحيحة غير صحيحة غير صحيحة وأنا أتبرأ أتبرأ أتبرأ من هذا الشريط الذي ذكرت فيه هذه القصة وبالتالي فأنا أعيد تسجيل نفس الخطبة في صورة درس بعيد فيه الكلام اللي أنا ذكرته في الخطبة كله ولكن خاليا من ذكر هذه القصة وأنا من باب الأمانة العلمية يعني بصراحة لا أسامح أي أخ أو أي أخت يساعد على نشر الشريط الماضي اللي هو خطبة الجمعة اللي ذكرت فيه القصة فمن أراد أن يستمع لهذا الموضوع فليستمع لهذا الدرس اللي أنا بقيه الآن هيكون بنفس العنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر أدلة من السنة اكتشف بها الشيخ بالقصة اكتفي بذكر دليلين فقط حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافنوا لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع الحديث الثاني في البخاري ومسلم آه، في اعقاب غزوه بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يلقوا آه، الكفار او المشركين من اهل بدر في القليب في البئر فلما القوا في القليب قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان ويا فلان وسماهم باسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم اناسا قد جيفوا دول خلاص ماتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما انتم باسمع بما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يروا فاذا سيدنا عمر ما سمعش ومحدش من الصحابه سمع فاذا هذا يثبت انه لا يسمع صوت عذاب القبر الا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حقيقة أم خيال كان النبي صلى الله عليه وسلم آه، مر على حائط يعني بستان ببني المنجار على بغلة له فجأة يا جماعة حادت به البغلة فكادت أن تلقي النبي على الأرض من شدة نفورها خضت كده حصل لها فزع فكادت إن هي توقع النبي على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ستة أقبر أو خمسة أو أربعة على اختلاف الروايات فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر يعني القبور فقال رجل أنا يا رسول الله قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك ماتوا في الشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لأن أنا خايف محدش فيكم يدفن الثاني دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه عذاب القبر حقيقة أم خيال سيدك صلى الله عليه وسلم كان واقف في مكان لقى مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شيء لا يعلمه النبي فقال على ما اجتمع هؤلاء فقيل يا رسول الله على قبر يحفرون ففزع النبي شوف اللفظ ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل مسرعا حتى وصل إلى هؤلاء الناس ثم جثى النبي على ركبتيه ويقول البراء بن عازب فاستقبلت النبي من بين يدي يعني بصيت له من الناحية الثانية عشان أشوف هيعمل إيه قال فبكى النبي حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعد الكلمة دي أو الجملة دي يا جماعة حط تحتها ألف خط لمثل هذا اليوم فأعد فأعد فأعد سؤال سؤال صغير لو عشت أنت في الكون دوت 70 سنة وكنت في ال 70 سنة دول ملك من ملوك الدنيا ملك قول لي بالله عليك وكنت أنعم أهل الأرض يعني أنعم من قارون نفسه كم يساوي هذا النعيم اللي هو 70 سنة أنت ملك طبعا أنت عارف الملوك بقى عايشين إزاي ال 70 سنة اللي أنت عشتهم ملك يساووا إيه بالنسبة لأول ليلة في القبر تخيل المنظر تخيل الوحش اللي داخل القبر وحشة القبر انا بذكر الكلام ده ليه؟ عشان اخوف الناس عشان اقول لهم خدوا بالكم بقى هتتعذبوا بقى وهيحصل لكم ابدا كل ده عشان بيقولوا عايزين نستعد نستعد لايه لعذاب القبر لا مش لعذاب القبر نستعد لان القبر صندوق العمل اللي هتغرسه في الدنيا هتلاقيه تحت اللي هتعمله فوق هتلاقيه تحت كل حاجه تغرسها هنا هتلاقيها تحت. عايزين نستعد عشان ندخل القبر نلاقي القبر ده روضه من رياض روضه من رياض روضه من رياض رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سميه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تاركوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه ضعن الموت إلى ما قدموه وحدوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه محتاجين نتزود الحق نفسك يا سلام.
عايز قبرك يبقى منور حط لمبة في بيت ربنا في المسجد عايز قبرك يبقى ممهد بفضل الله عز وجل هات مهاد هات فراش هات لبس هات أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في شركة عربية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر لفضيلة الشيخ لفضيلة الشيخ محمود المصري والآن مع فضيلة الشيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة آه، درس الليلة درس في غاية الأهمية لكن قبل ما أبدأ الدرس أحب أقول كلمة في بداية الدرس بقول يا جماعة إن من سمات أهل الحق إن هم دايما بيكونوا وقافين عند الحق يعني لو قال أي عالم أو أي داعية أي معلومة ثم بدا له بعد ذلك خلاف ما يقول فواجب عليه أن يرجع إلى الحق وأن يوضح للناس هذا الحق وأنا بعتبر ده منقبة في حق أي عالم أو أي داعية يقول كلمة ثم يبدو له بعد ذلك خلاف ما قال فيرجع إلى الحق مرة أخرى ونحن نعلم يقينا أنه ليس على وجه الأرض أحد معصوم إلا إلا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولو آه، شفنا بقى في سيرة الأئمة الكبار من ايام حتى من ايام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم والى يومنا هذا الائمه الكبار من اهل العلم كتير منهم يا جماعه قال رايا ثم رجع عنه لما بدا له ان الحق خلاف ذلك والامثله كثيره جدا يعني ليس هذا مجال ذكرها لكن أذكر مثال بسيط جدا مشهور بيننا بفضل الله عز وجل في يوم من الأيام كان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني كان الناس تدخل تسأله فتستفتيه فيرد عليهم كان في آخر المسجد آه، يعني كان الإمام الشافعي اللي هو تلميذ الإمام مالك كان مسندا ظهره إلى سارية من سواري المسجد على عمود كده فكان بيستنى لما راجل يخش يستفتي الامام مالك وبعدين يساله يقول له ما السؤال وما الاجابه يتعلم فايده سبحان الله فجاء رجل بسيط وقال للامام مالك يا امام لقد اقسمت على زوجتي وقلت لها انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر قال له خلاص يا ابني زوجتك مش احلى من القمر فهي دي طلقه وقعت وما تقعدش الى ذلك مره اخرى الراجل خارج قبله مين الامام الشافعي فقال ما السؤال وما الاجابه قال له سالت الامام في كذا فقال لي كذا قال له لا زوجتك لم تطلق قال له ازاي قال له لان زوجتك احلى من القمر فقال أو قد رأيتها قال لا والله ما رأيتها ولكن أما سمعت إلى قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر قالوا نرجع لإمام مالك قالوا نرجع لإمام مالك شوف بقى ال- ال- الوقوف عند الحق بقى ما شاء الله فأول ما الراجل بيقول للإمام مالك يعني حضرتك قلت كذا والشافعي قال كذا قال الإمام مالك الحق أحق أن يتبع أخطأ مالك وأصاب الشافعي هي دي المسألة مش عيب أبدا أن أنا أقول كلمة ثم أرجع بعد ذلك آه، لما أرى الحق خلاف ذلك فأرجع مرة أخرى إلى الحق وهكذا كان أهل العلم لا يجدون في أنفسهم أي حرج إذا بدا لهم أن الحق في خلاف ذلك ومن هذا المنطلق فأنا الحقيقة كنت خطبت خطبة يا جماعة آه، خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله بعنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر ونقلت آه، قصة في هذه الخطبة الخطبة كلها ما فيهاش أي حاجة كلها أحاديث بفضل الله من البخاري ومسلم وفي وحديث واحد فقط ذكرته في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كل الخطبة ما فيهاش حاجة لكن قصة صغيرة كنت قد نقلتها عن عالمين جليلين هما الشيخ أحمد القطان والشيخ عبد المجيد الزنداني حفظهم الله الخبر بيحكي قصة آه، بعض العلماء الروس اللي كانوا بيحفروا تحت الأرض علشان يسمعوا صوت الصهير البركاني الصوت البركاني اللي موجود في آه، قعر الأرض فلما حفروا هم بيقولوا وطبعا هذا الكلام طلع بعد بعد ذلك يعني من باب الافتراء والكذب فبيقولوا حفروا ووضعوا اجهزه معينه لا ت- يعني لا تتناول او لا تكون في مجال سمع الانسان فنقلت بعض الذبذبات فحطوا الذبذبات ديت على اجهزه تانية فلما سمعوها وجدوا ان هي اصوات صراخ وبكاء شديد جدا وقالوا ان هذا آه، من باب آه، الاصوات المعذبين في قبورهم طبعا الكلام هذا وصل للشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله والشيخ احمد القطان واذاعوا هذا الكلام من خلال آه، خطب او دروس. آه، هذا الكلام الحقيقه انا نقلته انا نقلت القصه دي بالتحديد في هذه الخطبه اللي كانت بعنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر كان الكلام دوت شهر ربيع الاول سنه 1426 الموافق شهر ابريل سنه 2005 وانا بعيد تصحيح هذه المعلومه في آه، شهر ربيع الاخر 1426 الموافق مايو 2005 آه، طبعا زي ما قلت لكم يعني بعد ما سمعت هذه القصه من هذين العالمين الجليلين الشيخ احمد القطان والشيخ عبد المجيد زنداني بعد الحقيقه بعد ما قلت هذه الخطبه انا جلست آه، مع نفسي فوجدت ان هذا الخبر يصطدم مع نصوص السنه آه، نصوص السنه يا جماعه تثبت انه لن يسمع صوت عذاب القبر الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك هكتفي بذكر دليلين فقط الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافنوا لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع حديث الثاني في البخاري ومسلم آه، في اعقاب غزوه بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يلقوا الكفار او المشركين من اهل بدر في القليب في البئر فلما القوا في القليب قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان ويا فلان وسماهم باسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلم أناسا قد جيفوا دول خلاص ماتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا فإذا سيدنا عمر ما سمعش ومحدش من الصحابة سمع فإذا هذا يثبت أنه لا يسمع صوت عذاب القبر إلا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ان انا بعد ذلك تاكدت ان هذه الاصوات اللي هم مسجلينها عن اصوات المعذبين هي اصوات وهميه وان القصه اصلا لا اصل لها ومن ثم فانا اعلنها بكل صراحه ووالله لا اجد في نفسي اي غضاضه ولا حرج في ان اقول انني اخطات في ذكر هذه القصه وان القصه ديت غير صحيحه وانا اتبرأ من هذا الشريط الذي ذكرت فيه هذه القصه وبالتالي فانا اعيد تسجيل نفس الخطبه في صوره درس بعيد فيه الكلام اللي انا ذكرته في الخطبه كله ولكن خاليا من ذكر هذه القصه وانا من باب الامانه العلميه يعني بصراحه لا اسامح اي اخ او اي اخت يساعد على نشر الشريط الماضي له خطبة الجمعة اللي ذكرت فيه القصة فمن أراد أن يستمع لهذا الموضوع فليستمع لهذا الدرس اللي أنا بلقيه الآن هيكون بنفس العنوان هؤلاء سمعوا عذاب القبر طبعا أنا ما بتكلمش يا جماعة عن عذاب القبر فقط بل بتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر وأنتم عارفين منهجي في هذا الموضوع بل إنني تكلمت بعد الخطبة نفسها بأسبوعين في درس مستقل بعنوان نعيم القبر ومش معنى ان انا اخص درس معين بنعيم القبر فقط ان انا عياذا بالله بنكر عذاب القبر عياذا بالله لا طبعا لكن كتير من الاخوه والاخوات كانوا طلبوا مني ان انا يعني اخص بالذكر شريط معين اذكر فيه نعيم القبر فقط عشان يستخدموه في الدعوه لبعض الناس الذين يتاثرون بالترغيب بشكل عالي بفضل الله عز وجل فتعالوا بنا لنبدا درس الليل ان شاء الله واسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص وان يجعلنا جميعا وقافين عند الحق في يوم من الايام يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط يعني بستان لبني النجار على بغلة له كان النبي راكب بغلة صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عن أنس فجأة يا جماعة حادت به البغلة فكادت أن تلقي النبي على الأرض من شدة نفورها البغلة يعني اتخضت كده حصل لها فزع فكادت ان هي توقع النبي على الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ستة أقبر أو خمسة أو أربعة على اختلاف الروايات فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر يعني القبور فقال رجل أنا يا رسول الله قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك ماتوا في الشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يدفن التاني لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه أدي أول حديث الحديث الثاني في البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة إذا فالأدلة من السنة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصوات المعذبين في قبورهم طبعا احنا كلنا نعلم يا جماعة أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ربنا قال كده في كتابه سبحانه وتعالى في أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة قال جل في علاه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول مواصفات المتقين يا جماعة الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب طبعا نعيم القبر وعذابه وأنا بقدم كلمة نعيم عشان الناس ما تظنش إن إحنا بنحاول إن إحنا نجيب يعني أوجه العذاب ون... ونوضحها بشكل يعني غير عادي بشكل يأس الناس أبدا والله الهدف من ده كله يا جماعة الحرص على هداية البشر من الناس من لا يصلح إلا الترهيب ومن الناس من لا يصلح إلا الترغيب ومنهم من لا يصلح إلا الترهيب والترغيب معا يعني وأنتم تعلمون جميعا منهجي بفضل الله في هذه المسألة يعني لا أحب أن أفكر جانب الترهيب وأهمل جانب الترغيب فأنا لما بتكلم عن القبر بتكلم عن نعيم القبر قبل عذابه ولما بتكلم عن يوم القيامة بذكر أفراح يوم القيامة قبل أهوال وأطراح يوم القيامة طيب هنتعجب أكتر إن إحنا نعلم إن مش النبي بس اللي كان بيسمع عذاب القبر لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت أعزكم الله أن البهائم والدواب تسمع أيضا صوت المعذبين في قبورهم ايه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم عن امنا عائشه انها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينه فقالت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت عائشه فكذبتها ولم انعم ان اصدقها قالت انا ما صدقتهاش فقالت وطبعا الكلام ده كان ليه سبب ان النبي لحد اللحظه دي ما كانش كلم الصحابه ولا اي حد من ازواجه عن عذاب القبر ولا عن نعيم القبر فامنا عائشه ما كانتش مصدقه الكلام ده لان لسه ما سمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم وده درس لينا ان احنا نتوقف عن اي حاجه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتاكد صلى الله عليه وسلم فقالت فلم انعم ان اصدقها قالت فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المراه اليهوديه دي خرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسلم فقلت يا رسول الله ان عجوزا من عجائز يهود اهل المدينه دخلت فزعمت ان اهل القبور يعذب يعذبون في قبورهم قال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر سبحان الله ولذلك بعض أهل العلم قالوا كلمة جميلة جدا قالوا ولذلك كان بعض الناس لما الدواب بتاعتهم كان يصيبها المغل سبحان الله كانت إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الكفار والمشركين أول ما تسمع الخيل صوت عذاب القبر يحدث لها فزعا شديدا وحرارة تجعلها بعد ذلك هادئة أليفة ويذهب المغل الذي فيها فاهم ازاي؟ يبقى اذا انا بعد المقدمه الطويله اللي انا ذكرتها كده ان احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع اصوات المعذبين وان اعزكم الله البهائم تسمع اصوات المعذبين في قبورهم انا بذكر الكلام ده ليه عشان اخوف الناس عشان اقول لهم خدوا بالكم بقى هتتعذبوا بقى وهيحصل لكم ابدا كل ده عشان بقول عايزين نستعد نستعد لايه لعذاب القبر لا مش لعذاب القبر عايزين نستعد عشان ندخل القبر نلاقي القبر ده روضه من رياض الجنه تعالوا نشوف بس المساله ديت ونشوفها من اولها اول حاجه لابد ان احنا نعرف ان العبد من بدايته لنهايته بيمر بدور اربع اربع مراحل اول حاجه المرحله الاولى لما كان في بطن امه المرحله الثانيه لما نزل الدنيا المرحله الثالثه لما يدخل القبر المرحله الرابعه في دار القرار اما الى الجنه واما الى النار اسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا مع النبي في جنه الرب العلي سبحانه وتعالى العبد يا جماعه بينتقل من دار الى دار وكل دار لها احكام تخص او تختص بها عن غيرها لو كنت في بطن امك خلاص كده انتقلت من بطن الام الى الدنيا الدنيا دي لها احكام تانية خالص ولها آه، خصائص آه، لابد ان نعلمها طيب انتقلت من الدنيا خلاص حياتك انتهت على الارض وانتقلت الى دار البرزخ دار البرزخ لها احكام ايضا تختص بها آه، قامت القيامه وانتقلت الى ارض الحساب ثم بعد ذلك آه، دخلت الجنه ان شاء الله من باب الاستبشار ونجوت من النار بفضل الله عز وجل دي اخر حاجه ولذلك لما واحد بيموت بنقول ايه يعني ذهب الى مثواه الاخير الكلمه دي مش صح لأن المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. طيب نسأل سؤال يا جماعة، أهل الأرض اللي عايشين الآن بينا كانوا قبل 100 سنة كانوا فين؟ أظن ما كانش حد موجود، صح؟ إلا يعني قلة قليلة جدا اللي سنه عدى ال 100 سنة دي حاجات بسيطة. طيب وبعد 100 سنة من دلوقتي كل اللي على وجه الأرض في الغالب مش هيبقى فيه حد موجود خالص بعد 100 سنة، فاهم ازاي؟ يبقى إذا في خلال كل 100 سنة الأرض دي كلها اللي فوق الأرض بينزل تحتها واللي لسه بيتولد بيجي مرة تانية وهكذا والأرض تتبدل وتتغير كل 100 سنة تقريبا أسألك سؤال صغير لو عشت أنت في الكون دوت 70 سنة وكنت في ال 70 سنة دول ملك من ملوك الدنيا ملك قول لي بالله عليك وكنت أنعم أهل الأرض يعني أنعم من قارون نفسه كم يساوي هذا النعيم اللي هو 70 سنة أنت ملك طبعا أنت عارف الملوك بقى عايشين إزاي ال 70 سنة اللي أنت عشتهم ملك يساووا إيه بالنسبة لأول ليلة في القبر تخيل المنظر تخيل الوحشة وأنت داخل القبر انا برضو مش عايز اخوفك يعني انا بس عايز اقول لك استعد استعد لان القبر صندوق العمل اللي هتغرسه في الدنيا هتلاقيه تحت اللي هتعمله فوق هتلاقيه تحت كل حاجه تغرسها هنا هتلاقيها تحت فاهم ازاي يبقى اذا الانسان المفروض ان هو يستعمل الدنيا دي في ان هو يتزود منها للاخره ولذلك لما بعض الناس يقعد يقول لك الدنيا مذمومه الدنيا لا الدنيا لا تذم لذاتها الدنيا تذم لمن يستعملها في معصيه الله او ينشغل بها عن طاعه الله انما الاصل ايه الاصل انا بعمل في الدنيا من اجل الاخره يعني على سبيل المثال ندي مثال بسيط جدا لو ان واحد عايز عربيه العربيه دي تكون مكيفه وتكون آه، فيها حاجات آه، مثلا آه، كاسيت وتكييف وحاجات زي كده هل هذا لو استخدمه من اجل معصيه يبقى دنيا والاخر يبقى دنيا طب لو استخدمت ده بقى عشان ايه انا يا رب عايز عربيه مكيفه عشان اقفل الازاز ما اسمعش شتايم ما اسمعش اغاني ما اسمعش حاجات ومعاصي فاقفل الازاز واقعد اسمع قران او اقعد اسمع دروس علم يبقى انا عايز العربيه ايه لدين طب انا عايز اشتغل واجيب شقه كويسه واجيب فيها عفش كويس عشان اتجوز اخت مسلمه وربنا يكرمني بذريه تعبد ربنا يبقى انا عايز الشقه دي ايه للدنيا والاخره لا للاخره فالدنيا لا تذم لذاتها الدنيا دي مزرعة للآخرة لكن بقول في النهاية انت لو عشت ملك 70 سنة يساوي ايه ملك 70 سنة بالنسبة لأول ليلة في القبر عشان كده لا ينبغي ابدا احنا ننسى بيوتنا الحقيقية اللي هي القبر ودايما انا بقول مثل بسيط لو عندك بيتين البيتين دولت او الشقتين دولت معمولين على المحارة وانت معاك مبلغ يكفي ان انت توضب شقة واحدة شقة منهم بتقعد فيها كل يوم ساعة واحدة والشقة التانية بتقعد فيها 23 ساعة بالله عليك هتوضب انهي شقة طبعا معروف هوضب الشقة اللي بقعد فيها 23 ساعة يا ريت توضب قبرك اللي هتقعد فيه لحد يوم القيامة توضبه بإيه؟ بإن أنت تبيضه وتظبطه وتدخل فيه نور ومية طبعا لا هتوضبه بالعمل الصالح عشان لما يجي لك رجل طيب الريح وأبيض الوجه وأبيض الثياب تقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وصدق من قال رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوه لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه ضعن الموت إلى ما قدموه وحدوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فانسوه وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه علشان كده يا جماعة تلاقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحضنا على زيارة القبور ليه؟ عشان نستعد للدار الآخرة نستعد للآخرة نفتكر يومنا اللي هننزل فيه القبر ونجد إن شاء الله روضة من رياض الجنة نفتكر وقفنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح زوروا القبور شوف اللفظ واضح اهو زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة حديث ثاني جميل رواه الحاكم بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها خد بالك بقى شوف الفوائد فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة يا سلام صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أيضا الحديث رواه أحمد بإسناد الحسن عن البراء بن عازب سيدك صلى الله عليه وسلم كان واقف في مكان فلقى مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شيء لا يعلمه النبي فقال على ما اجتمع هؤلاء فقيل يا رسول الله على قبر يحفرونه ففزع النبي شوف اللفظ ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل مسرعا حتى وصل إلى هؤلاء الناس ثم جثى النبي على ركبتيه ويقول البراء ابن عازب فاستقبلت النبي من بين يدي يعني بصيت من الناحيه الثانيه عشان اشوف هيعمل ايه قال فبكى النبي حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم ثم اقبل علينا وقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا يا سلام الكلمه دي او الجمله دي يا جماعه نحط تحتها ألف خط لمثل هذا اليوم فاعدوا جهز نفسك لليوم اللي تخش فيه قبرك والله تجد خير ونعيم كبير جدا ان شاء الله اللي عايز يراجع هذه الخيرات ان شاء الله يرجع لمحاضره نعيم القبر نسال الله عز وجل ان ينعمنا جميعا في قبورنا ولذلك النبي كان بيعلم اصحابه ان يستعيذوا بالله من اربع حاجات بعد كل تشهد وقبل ما تسلم من كل صلاه كان من بينها عذاب القبر الحديث رواه مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن كان النبي يقول لهم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعة محتاجين نتزود الحق نفسك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ويكون الحبيب موضحا ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة يوم ما تموت وتنزل قبرك ثلاث حاجات هتبقى معاك اتنين هيرجعوا لازم يرجعوا وحاجة بس هي اللي هتفضل معاك يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله اللي انت قدمته اللي انت عملته يا سلام عايز قبرك يبقى منور حط لمبة في بيت ربنا في المسجد عايز قبرك يبقى ممهد بفضل الله عز وجل هات مهاد هات فراش هات لبس هات أكل لواحد يتيم اكرم اليتامى والارامل والمساكين والفقراء اعمل اي خير هتلاقيه في القبر ان شاء الله جل وعلا وعشان كده لما هتلاقي نفسك قدمت خير كتير جدا يوم ما تموت ويحملوا الجنازه بتاعتك هتلاقي نفسك انت نفسك بتصرخ بس محدش هيسمعك بتقول قدموني قدموني ده انا قدامي خير كتير جدا نفسي اوصل للخير دوت والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم واحتملها ايه خد بالك اللفظ واحتملها الرجال ما قالش النساء يبقى النساء ما يروحوش ورا الجنازه انما النساء يحل لهم بعد ذلك ان هم يذهبوا لزياره المقابر تخرج بحجابها وفي وجود محرم ما تشقش الجيوب ما تلطمش الخدود ما يعني لا يعني لا تعترض على قضاء الله وعلى امر انما لو عايزه تبكي براحتها تبكي لانه لا مانع من ذلك فالنبي لما مات ابنه ابراهيم والحديث البخاري كان يبكي ويقول ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى يبقى يجوز للنساء انها تزور مقابر يجوز اه ماشي مفيش مشكله انما بقى ما تروحش بقى ايه كل بقى اسبوع واخد بالك وزي ما بيقولوا كده تقضي ال weekend في قرافه يعني ربنا يبارك فيك واخده بقى الباجور والمحشي والكلام طبعا الكلام ده ما ينفعش يا جماعه يبقى اذا ايه اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم ايه اللي يحصل يا جماعه فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها اسمع بقى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق صلى الله على النبي محمد سبحان الله حديث تاني جميل جدا رواه الترمذي بإسناد الحسن إن سيدنا عثمان بن عفان يا جماعة كان لما يقف عند القبر كان يبكي حتى يبل لحيته فقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا يعني اشمعنى لما بذكر قدامك الجنة والنار لا تبكي وأول ما تشوف القبر تبكي قال أجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه بل وقال النبي أيضا كما عند الترمذي بإسناد الحسن ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه يا سلام وصدق من قال قف بالقبور وكل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاق برد الأمن من روعاتها أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها قف بالقبور وكل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاق برد الأمن من روعاتها سبحان الله تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر كمان ان انت لما تنزل القبر هيعرض عليك المقعد بتاعك بفضل الله ان كنت من اهل الجنه نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه يعرض عليك المقعد بتاعك في الجنه حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامه الحقيقة عايز أختم بقى الدرس ده بالحديث الذي يصور لنا رحلة السعداء ورحلة الأشقياء حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ربنا يجعلنا منهم يا رب إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إيه اللي يحصل؟ طبعا احنا يا جماعة من يوم ما اتولدنا كل يوم بيعدي علينا ونحن في إقبال إلى الآخرة وانقطاع من الدنيا اللي احنا على طول بنتوجه يعني كل يوم بنقرب من الآخرة وبنقرب من لقاء الله سبحانه وتعالى فإذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة شوف وصفهم بقى عايزك تعيش بقى بقلبك كده مع النعيم ده كله نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة طب ما كفاية إن الملائكة تنزل ووشها أبيض كده زي الشمس ما شاء الله ده كفاية البشرة دي لوحدها لا كمان فوق ده كله فوق النعيم ده معهم كفن من أكفان الجنة وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومعلوم طبعا ان الكفن اكبر من موضع الصوت يعني يقول لك ده حاجه افضل من الكره الارضيه ديت 100 مره مثلا فمعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه تشم ريحه الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر قد ايه يا جماعه طبعا مسافه كبيره جدا مد البصر ده ممكن تجيب 20 كيلو 30 كيلو اللي تقدر تجيبه عينيك فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة مش هيقول يا أيها الجسد الطيب يا أيها الجسد القوي يا اللي اعتنيت بجسدك وكان عندك ترابيس ومجالس وعضلات لا أهم حاجة النفس وأهم حاجة القلب إذ جاء ربه بقلب سليم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فأما حاجة تلقى بها الله عز وجل القلب السليم لأن القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب فملك الموت عليه السلام ينادي يا أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان خد بالك هو بيبشرك بحاجتين لسه هتشوفهم واحد منهم يوم القيامة في ارض المحشر والتاني هيبقى في الجنة اخرجي الى مغفرة المغفرة تكون فين ارجع معايا لحديث النجوى الذي رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة أدي حتة إيه المغفرة طب في حتة بقى الرضوان لما تخش الجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا إياكم الجنة فينادي الحق جل وعلا كما في الصحيحين ينادي على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول جل في علاه هل رضيتم يا أهل الجنة خلاص يعني الحمد لله رضيتم مبسوطين فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل في علاه ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل في علاه أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يبقى إذا ملك الموت ينادى عليك ويبشرك بالموضعين دولت قبل ما تشوفهم بفضل الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في السقاء وانت بتنزل كده الميه من القله ولا من الازازه بتنزل ايه بسهوله كده برضه الروح بتاعه المؤمن بفضل الله تسيل بسهوله بفضل الله عز وجل فياخذها ملك الموت فاذا اخذها الملائكه فرحانه بيك قوي وفرحانه ليك قوي فتاخذ الايه الروح من يد ملك الموت فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن اللي هو من الجنه وفي ذلك الحنوط اللي من الجنة ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض يا سلام أجمل ريحة مسك في الدنيا كلها تطلع من هذه الروح فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب الله إيه الريحة الجميلة دي وإيه الروح الطيبة دي فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه خد بالك التي كانوا يسمونه بها في الدنيا مين اللي يسمونه الملائكة وأهل الأرض في وقت واحد يعني هم اللي كانوا بيسموك بالاسم ده اسمك ايه بقى في الوقت ده هتعرف اسمك هناك ممكن تبقى اسمك في الدنيا ابراهيم وبيقولوا لك يا ابو خليل وساعات يقولوا لك يا هيما واخد بالك لكن في النهايه اسمك الحقيقي بقى هتعرفه وانت في اللحظه دي طالع ما هذا الروح الطيب روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا أول سماء خد بالك فيستفتحون له فيفتح له السماء الأولى تتفتح له فيشيعه مش كل الملائكة بس لا ده أقرب المقربين من الملائكة فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها واخدين معاه المشوار ده كله سبحان الله فإذا وصلوا إلى السماء الثانية برضه يستفتحون له فيفتح له فيشيعه من السماء الثانية مقربها إلى السماء الثالثة إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة فيقول مين اللي هيقول رب العالمين مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى فيقول اكتبوا كتاب عبدي هو ده عبدي ده اللي أنا بفتخر بيه هو ده عبدي ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى يقول الحبيب المصطفى فتعاد روحه خد بالك كلمة فتعاد روحه ده إمتى الكلام ده العبد في الوقت دوت كان بيغسل ويكفن ويصلى عليه وماشيين بالجنازه بتاعته اول ما هو ينزل القبر ويسووا القبر عليه في اللحظه ديت ترجع الروح ليه من السماء السبعه لحد هذا القبر فياتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك طبعا هو عارف مين ربنا لان طول عمره كان مقضيه في عباده ربنا سبحانه وتعالى فيقول ربي الله عارف سكته معروفه الحمد لله قال فيقول ربي الله فيقولان له وما دينه طبعا دين الإسلام ما أنا عشت طول عمري على الإسلام حياتي كلها كان إسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كان شعاري وعجلت إليك رب لترضى من ربك ربي الله ما دينك دين الإسلام ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت يا سلام قرأت كتاب الله يبقى كتاب الله هو مفتاح كل خير منهج حياة المسلم يعيش عليها ناس كتير النهاردة هجرت كتاب الله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح يقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا أو كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فإيه اللي يحصل بقى خد الجوائز بقى يا سيدي بقى فأفرشوه من الجنة الله يبقى الفراش تحتك منين من الجنة ازاي طب ده انا بفتح القبر بلاقي تحتيه تراب سيبك من اللي انت شايفه دي امور غيبيه الذين يؤمنون بالغيب فافرشوه من الجنه وتاني حاجه والبسوه من الجنه تالت حاجه وافتحوا له بابا الى الجنه فيأتيه من روحها وطيبها رابع حاجة ويفسح له في قبره مد البصر الله أكبر يبقى أفرشوه من الجنة تحتيه ولبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ومن, ومن طيبها فيشم رائحة الجنة فوق ده كله بقى ويفسح له في قبره مد بصر الله أكبر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك ابشر يا سلام شو يا البشرى بقى كنت وانت قاعد في القبر كده لوحدك القبر الناس خايفه من ظلمته ومن وحشته ومن حياته اللي فيه شوف بقى الخير ده كله فين في القبر نعيم في القبر والله العظيم ما تجده عند اعظم ملوك الدنيا ابدا تلاقيه فين في القبر الحفره اللي الناس خايفه منها يا سلام فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح الله أكبر اللي عملته هنا هتلاقيه تحت لو عوزت الراجل ده وشه يزداد بياض ازداد أنت في العمل يعني البشرة تبقى جميلة ازداد أنت في العمل فيقول هذا الرجل الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي سبحان الله الصورة الثانية بقى البائسة للعبد الكافر يقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء العكس بقى ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر معهم مسح من النار عياذا بالله ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس إيه؟ الخبيثة عياذا بالله اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده الروح مش عايزة تطلع فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود أو الصفود من الصوف المبلول لو دخلت الشوك في صوف مبلول شوف بتطلعه بيقطع كل حتة في الصوف فكذلك تتقطع كل عروق الكافر نسأل الله عز وجل العفو والعافية فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي بتاعت النار ويخرج منها ربنا يعافينا ويعافيكم كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له يعني السماء الدنيا فلا يفتح له ثم قرأ النبي قول الرب العلي لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول جل وعلا اكتبوا كتابه ما قالش كتاب عبد بقى ده ما افتخرش بيه أبدا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا التاني كانت بتنزل روحه برحمه كده وتخش جسده في القبر التاني ايه الت- اللي هو المؤمن انما بقى الكافر تطرح روحه طرحا تنزل ترتطم في جسده فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك هو ما يعرفش من ربنا وما دينك برضه ما يعرفش دينه ومن الرجل الذي بعث فيكم ففي كل مره في الثلاث اسئله يقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة والله يا جماعة أنا أرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبورهم لكن يا جماعة الكلام ده محتاج وقفة للمحاسبة يعني سبحان الله وقفة المحاسبة دي محتاجة مننا حاجتين الحاجة الأولانية استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة من نعيم وعذاب وارجع بقى لسلسلة الدار الآخرة شوف بقى العذاب والنعيم ورحلة السعداء ورحلة الأشقياء وعذاب القبر ونعيم القبر وأهوال وأفراح يوم القيامة والجنة والنار شوف بقى الرحلة دي عاملة إزاي الحاجة التانية محتاجة علو همة يحول هذا العلم إلى واقع عملي مش كفاية إن أنا أتعلم لازم أطبق ولذلك سبحان الله لو تفتكر في الحديث آه، آه، يعني آه، الذي رواه البخاري ان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا صلاه الصبح كان يسال كل واحد منا هل راى احد منكم رؤيا فكان الرجل يقص على النبي تلك الرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤول له تلك الرؤيا قال عبد الله بن عمر فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر الله له ان هو شاف رؤيا وكان بينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره في الوقت ده حوالي 14 15 سنه المهم ربنا قدر ان هو يشوف رؤيا وكانت اول رؤيا يشوفها من حظه يعني شاف نفسه وهو داخل النار قال فسمعت ملكا يقول لم ترع لم ترع ما تخافش لست من اهل النار قال فاستيقظت قال فقصصت تلك الرؤيا على اختي اللي هي حفصه اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل هي نعم الرجل عبد الله دي تزكيه من النبي لسيدنا عبد الله بن عمر لكن لو كان يصلي من الليل دي جمله ثانيه خالص يعني ان سيدنا عبد الله بن عمر نعم الرجل ويا سلام لو يكمل الحلاوه والجمال ده كله بايه بان هو يصلي قيام الليل سيدنا عبد الله بن عمر كان بيسمع الحديث ده او الكلام ده عنده حوالي 14 15 سنه مات وعمره حاجه و70 سنه يشاء المولى عز وجل ان هو يقعد اكثر من 60 سنه كما يقول الراوي فكان بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا حياته كلها بقت قيام ليل وقف وقفه للمحاسبه سمع الكلمه دي من النبي عليه السلام طبق الكلام ده كله وعاش حياته في قيام الليل والاستغفار رضي الله عنه وارضاه يقول سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عايزك بالله عليك يا أخي العزيز تسأل نفسك سؤال صغير جدا ايه اللي خلى سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت زوجته بتقول وحزناه وحزناه هو يقول حاجة تانية خالص يقول بل وفرحاه وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه إيه اللي خلى سيدنا معاذ بن جبل وهو في سكرات الموت يقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم إيه اللي خلى حرام بن ملحان لما انضرب بالرمح الرمح دخل من ظهره خ- فخرج من صدره والدماء فارت فأخذ الدماء بيديه وكفيه ثم جعلها على وجهه وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة اللي خلاهم عملوا كده ان هم وقفوا وحاسبوا انفسهم فاستعدوا فلما جاء ملك الموت وجدهم في اعلى حالة ايمانية ده اللي نفسنا نعمله يا جماعة عايزين موضوع الاخر ده يبقى قضيتنا الاولى سيدنا حنظلة لما بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين كلمة كأن رأي عين يا جماعة دي معناها إن النبي كان بيكرر دايما الموعظة دي يذكرهم بالجنة والنار جنة ونار جنة ونار ليه عشان تبقى كأنك شايف الجنة والنار قدام عينيك 24 ساعة الحديث رواه مسلم فالمسألة مهمة جدا دي يعني دي, دي قضية يعني انت النهارده لما تكون حريص على الامتحان طول السنة وعمال بتذاكر المذاكرة صعبة ولا سهلة طبعا صعبة جدا ليل ونهار طالع كل يوم الساعة 6 الصبح خارج رايح مدرستي أو كليتي وحضور ومحاضرات وتحضير ومذاكرة وسهر وتعب ودروس خصوصية وامتحان في آخر السنة وإما نجاح وإما رسوب وفي النهاية قاعد 17 20 سنة دراسة وفي النهاية عشان أأمن مستقبل دنيوي دنيا زائلة يعني ليس لها قدر ولا قيمة مش معنى كده إن إحنا بنقول للطلبة ما- ما يجتهدوش لا بالعكس ده إحنا عايزين نشوف الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم محتاجين نشوف هؤلاء يشغلون تلك المناصب لكن بقول إذا كنت أنت بتستعد وبتتعب كل التعب ده علشان تأمين مستقبل دنيوي فما ظنك بتأمين مستقبل الآخرة في جنات الخلود التي قال عنها الرب المجيد كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خد بالك من اللحظة الغريبة دي لما بيخش الطالب امتحان آخر السنة مسك ورقة الأسئلة فلقى الأسئلة دي مش عارف إجابتها هل ممكن يستأذن من رئيس اللجنة أو مدير اللجنة إن هو يطلع بره يقعد نص ساعة يفتح الكتاب يشوف إجابة الأسئلة ويرجع تاني حد ممكن يأذن له يا جماعة أكيد لأ برضه نفس الحكاية لو دخلت قبرك وسئلت الثلاث أسئلة البساط دولت لكن خد بالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لما تنزل قبرك ربنا يجعل قبرك إن شاء الله روضة من رياض الجنة لما تنزل قبرك لو ما كنتش فعلا عايش على طاعة ربنا عايش للإسلام عايش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل مش هتعرف تجاوب يا ترى لو دخلت تقدر ترجع تاني عشان تعرف إجابات الأسئلة؟ لا طبعا لأن ربنا قال كده فإذا قال العبد رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ملهاش لازمة لأن اللي قالها ملوش قدر عند ربنا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون خلي الموضوع ده قضيتك الأولى أنا عايش عشان بفضل الله اجتهد في طاعة الله عشان انجو من عذاب القبر عشان انجو من عذاب النار عايز انعم في قبري انعم في ارض المحشر انعم ايضا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى مش انا وبس لا انا وزوجتي وولادي لان ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد طب ما كفاية يبقوا غلاظ وبلاش شداد أو شداد وبلاش غلاظ لا غلاظ وشداد في وقت واحد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول الحبيب المصطفى كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لو وقفت بين ايدين ربنا يوم القيامه والنبي يقول كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد اشام منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا تتسأل عن أعمالك لو كنت عشرة من عشرة ورغم ذلك ضيعت رعيتك ممكن تخش النار بسببهم ليه؟ زوجتك من غير حجاب ولادك من غير حجاب في نفس الوقت انت ما قدمتش حاجه لدين الله لم تصلي لم تذكر الله عز وجل لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملتش اي خير في النهاية ممكن تضيع نفسك ورعيتك عايزين نوسع الدايرة أكتر لا ده أنا مش عايز أخش أنا ورعيتي كمان الجنة وبس لا ده أنا نفسي أكون سبب لدخول أي مسلم على وجه الأرض إلى جنة الرحمن نفسي أكون سبب في نجاة أي مسلم من عذاب القبر نفسي أكون سبب في إن أي مسلم ينعم في قبره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية أنا عايز أكون داعية أنا عايز أأمن على عبادتي أنا نفسي يجي واحد أو اتنين أو عشرة أو خمسين أو مية يبقوا يوم القيامة في ميزان حسناتي يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا يا سلام واسمع للحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يا سلام لما تكون داعية إلى الله عز وجل ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك مما تطلع عليه الشمس خير لك من الدنيا وما فيها هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن وراء كل النصوص التي ذكرناها احنا مش محتاجين ان احنا نصدق بالقصة التي جاءت من بلاد روسيا انهم حفروا وعملوا وسووا مش محتاجين قصة زي كده نصدق اذا كانت حصلت ولا ما حصلتش احنا عندنا نصوص من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تثبت ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب عندنا نصوص من القرآن تثبت ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب ما علينا الا ان احنا يا جماعة نتجهز ونتأهب ونستعد لهذا اليوم الذي ندخل فيه قبورنا محتاجين يا جماعة ان احنا نتوب الى الله عز وجل من كل الذنوب وبمناسبة التوبة بالله عليك يا اخي وبالله عليك ايها الاخت الفاضلة اوعى حد فيكم ينام كل ليلة الا على توبة قبل ما تنام تستغفر ربنا تتوب إلى الله ولا تنسى هذه الوصية وتلك النصيحة اوعى تنام قبل ما تقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك سورة الملك هذه السورة بفضل الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هي من أعظم أسباب النجاة من القبر ومن أسباب أيضا دخول الجنة هي المانعة من عذاب القبر وهي التي شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة بفضل الله عز وجل أقف مع نفسك وقفة شوف تذكر ذنوبك كلها اللي فاتت دي كلها وتوب إلى الله عز وجل قبل أن تدخل القبر عايزك تتطهر من كل الذنوب والمعاصي أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا جماعة دايما لما بنكلم إنسان عن عذاب القبر أو عن نعيم القبر بنقول له الكلام ده مش عشان نقول لك إن القبر فيه عذاب ونعيم بس لا بنقول لك استعد استعد بالله عليك انسى ايامك اللي فاتت دي كلها وابدا صفحه جديده مع الله عز وجل دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب الأنفاس محسوبة والأيام معدودة يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضه حياتك عاملة زي النتيجة اللي كل يوم بنقطف منها ورقة الورقة بتاعت النتيجة دي ده يوم من عمرك انت بتقطفه وكل يوم بتقطف يوم كأنك انت وانت راكب قطار تسير فيه الى الله عز وجل اللي بيجي المحطة بتاعته بينزل ويستريح فين الاستراحة في القبر إما أن يستريح فعلا وينعم وإما أن يعذب لحد ما يموت كل الناس ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل الكل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بالله عليك أقف وقفة مع نفسك أقف وقفة مع نفسك حاسب نفسك ايه اللي انت عملته ده كله وايه اللي انت نفسك تعمله تقدر تصلح عمرك بثلاث حاجات العمر اللي فات تعمله تصلحه بالتوبة والاستغفار والعمر اللي جاي تصلحه بالنية الصادقة ان انا يا رب ان شاء الله ناوي اعمر حياتي كلها اللي جاية دي بالطاعة والاخبات واللجوء الى الله عز وجل والعمر اللي انت عايشه دلوقتي يا ريت تعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى يبقى انت كده صلحت اللي فات واللي جاي واللي انت فيه لو مت على هذه النية تلقى الله عز وجل وهو عنك راض يوم القيامة تجد أن الله عز وجل يقول لك قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة هتلاقي نفسك بتجري في أرض المحشر وبتقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأسأل الله جل وعلا أن ينور قبورنا وأن يوسع لنا قبورنا وأن ينعمنا جميعا في قبورنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته